وتعالى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الفاضلات الكريمات ربنا يبارك فيكم ويحفظكم هنتكلم النهاردة زي ما انتم عارفين بإذن الله وما أدراك ما عرفات وما أدراك ما عرفات معناه ان فضل اليوم ده فوق التصور وفوق التخيل يعني سبحان الله أنا يعني والواحد بيطالع الأحاديث اللي واردة في فضل عرفات والنصوص اللي واردة في فضل عرفات عرفت ليه في الصحابة والسلف يعني جمع من الصحابة والسلف ليه كانوا بينزلوا يعتكفوا في المساجد يوم عرفات رغم ان معظم الاحاديث ظاهرة انها لأهل عرفات بس رغم ان معظم الاحاديث ظاهرة ان هي لأهل عرفات فقط انما ليه كانوا بيعتكفوا في لان فعلا يا جماعة محدش يصبر على الفضل ده محدش يقدر يسمع كل الفضائل ده ايه اللي في يوم عرفات ثم يعني يقدر يمسك نفسه يا رب ايحسب اصحاب عرفات ان يستأثروا بتجلي الله دوننا والله لنزاحمنهم على الطريق الى الله حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا زي ابو مسلم الخولاني كده رحمه الله لما قال ايحسب اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا والله لنزاحمنهم اليه على الحوض حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا او احنا كده اصحاب عرفات هيستأثروا بتجلي الله واحنا قاعدين كده في بيوتنا لن يكون هذا باذن الله يا جماعه يعني ان شاء الله باذن الله هنكافح في هذا اليوم لكي نفوز بهذا الفضل العظيم بدايه عرفات في الايام زي ليله القدر في الليالي كده يعني احنا دلوقتي بنتكلم من قبل اليوم ده ب 72 ساعه عشان نتجهز نفسيا باذن الله دون ان يشغلنا عرفات عما قبله وان يشغلنا عن عرفات عنا بعده الوقت يا جماعة السؤال اللي في الاول خمس ايام مروا يعني احنا دلوقتي الساعة عشرة ونص اهوت في ليلة ستة ذي الحجة ليلة ستة خمس ايام وخمس ليالي مرة ونحن الان في الليلة السادسة من الليالي التي اقسم الله بها يا ترى وصلت لفين يا ترى انت وصلت لفين يا ترى عملتوا ايه يا جماعة يا ترى حسيت بروعة الذكر وجمال الذكر ولذة الذكر ولا لا يا ترى يا اخوانا بدأت قلوبنا تلمس مع جلال معاني اسماء الله الحسنى ولا لا يا ترى يا اخوانا احنا هدفنا في العشر مش ان احنا نعبد ربنا في العشر ونفوز بصواب العشر بس احنا هدفنا تصحيح مسارنا في الحياة هدفنا ان احنا نخرج من العشر دول واحنا مظبطين حياتنا ووجهة حياتنا وعزيمتنا باذن الله سبحانه وتعالى الهدف الحقيقي للعشر ان احنا نخرج منهم باذن الله ان ربنا احيانا نفوز بكل العشر مدى سنين عمرنا الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى والا فممكن شاب او فتاة يعبدوا ربنا في العشر ولكن بعد العشر ينتكس او يسيب الطريق وما يكملش فيكون النتيجة ايه يكون النتيجة ان هو فاز بيها مرة واحدة وخلاص لما كنا في العمرة عمرة التربية واحد فكنت بجيب الاخوة بعد الظهر نروح الفندق نعمل جلسات تعارف ايمانية فالبعض قال طب الصلاة في الحرم بمئة الف قلت له يا ابني جلسات التعارف دي هتديك صحبة وبيئة ايمان هتخليك باذن الله تيجي الحرم هنا 100 مرة تانيين انما انت ممكن تيجي العمرة تعبد ربنا فيها وتروح بلدك ما تشوفش البيت الحرام الى ان تموت ليه لانك عزلت نفسك عن بيئة الايمان عشان كده يا اخواني هدفنا في هذه العشر التغيير العام هدفنا انا بالنسبة لي انا بكلمكم عن هدف انا بالنسبة لي ان انا اجدد التوبة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى ان انا اجدد الشحن والعزم على طاعة مولاي وربي وعلى عبادة مولاي وربي باذن الله لعل ربنا يقبل من النية ديت وتبقى اعظم من مجرد نية عبادة ربنا في عشر ذي الحجة النقطة الاولانية يا جماعة اللي هنتكلم فيها ان عرفات ليس لاهل مشهد عرفات فقط ان فضل عرفات ليس لاهل مشهد عرفات فقط طب ايه الدليل بقى ايه الدليل على هذا الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبل والسنة التي ايه والسنة التي بعد يبقى اذا خدوا بالكم ان اهل عرفة اصلا ما بيصوموش مش السنة ان اهل عرفة يصوموا ده صيام عرفات ده لينا احنا للي ما حجوش السنة دي يبقى اذا يا جماعة يبقى يوم عرفات والفضل العظيم بتاعه ليس لاهل عرفات فقط وإلا ما كان هذا الحديث عن صيام عرفات وأهل عرفات من السنة من السنة الا يصوم النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يوم عرفات بيكفر ذنوب سنة قبله وسنة بعده يعني مش يوم عرفات بيكفر ذنوب سنتين لا ده بيكفر سنة لسه جاية كمان يعني من عرفات ده العرفات اللي جاي كأن هي وثيقة تأمين مستقبلية انك انت مأمن ضد العقوبات ضد الذنوب لمدة سنة كاملة ان انت عاملة تأمين ضد عقوبات الذنوب لمدة سنة كاملة من عرفات لعرفات عشان لما تصوم عرفات الجاي يبقى برضه وثيقة تأمين للسنة اللي بعدها عرفات اللي بعده وثيقة تأمين للسنة اللي بعدها من عرفات لعرفات يعني عرفات بيكفر ذنوب من عرفات لعرفات اللي قبله ومن عرفات لعرفات اللي بعده يعني ايه سنتين يا جماعة يعني شاب او فتاة قضى سنين حياته غافل قدامك فرصة انك انت تكفري سنين من عمرك في يوم واحد قدامك فرصة انك تكفر سنين من عمرك في يوم واحد وخدي بالك ان ده صيام يوم عرفات يعني عمل صالح واحد في هذا اليوم والصيام ليس هو اعظم الاعمال الصالحة في يوم عرفات الذكر اعظم من الصيام يوم عرفات ممكن يكون في اعمال تانية اعظم من الصيام يبقى اذا اذا كان الصيام بيكفر ذنوب سنتين في هذا اليوم امال باقي الاعمال الصالحة امال تفطير الصائمين يوم عرفات امال الصدقات يوم عرفات امال بر الوالدين وصلة الارحام يوم عرفات امال الذكر والعبادة والاعتكاف في بيت الله سبحانه وتعالى يوم عرفات يبقى احنا مقبلين على غنيمة خطيرة يا جماعة يعني ايه يوم بيكفر ذنوب سنتين يعني زي ما حسبناها قبل كده يعني ال 24 ساعة ب 24 شهر يعني الساعة بشهر يعني 60 دقيقة ب 30 يوم يعني ال ال يعني قد ايه كده بالظبط كده يعني الدقيقة بيوم يعني زي ما حسبناها قبل كده الدقيقة الدقيقة بيوم ما هو ال ال اليوم 24 ساعة بيكفر ذنوب قد ايه 24 شهر سنتين يعني الساعة بتكفر ذنوب شهر 30 يوم يعني الدقيقة بتكفر ذنوب 12 ساعة يعني الثانية بتكفر ذنوب 24 دقيقة يعني الثانية بتكفر ذنوب حوالي نص ساعة كده يعني النص ساعة ديت يعني معلش يا جماعة شاب وقع في العادة السرية فيها النص ساعة ديت شاب دخل على موقع وحش فيها النص ساعة ديت فتاة كلمت مكالمة وحشة كلها معاصي فيها النص ساعة ديت شاب لف بالعربية وعاكس بنات فيها النص ساعة ديت يعني مصيبة النص نص ساعة ديت يعني كارثة يعني كل ثانية في عرفات بتكفر ذنوب كارثة من الكوارث اللي انت عملتها في حياتك واللي انت عملتها في حياتك يعني احنا بنتعامل يا جماعة ان الثانية ليها قدر اتخيل بقى الشاب اللي بيقع في العادة السرية وقع فيها كم مرة كل ثانية في عرفات ممكن تكفرك ذنوب مرة بإذن الله تخيل بقى الشاب اللي كان بيتكلم مكالمات ال ال ال الشاب او الفتاة اللي دخلوا على موقع سيئة الشاب اللي, اللي جلس جلسات مثلا مع فتيات في الجامعة او في نوادي او في اي مكان البنت يعني تخيلوا البنت اللي وقفت قدام المرايه نص ساعه تحط مكياج عشان تنزل تفتن شباب المسلمين تخيلي معايا بقى ان كل ثانيه من يوم عرفات بكارثه من المعاصي الواحد عملها بل ممكن تكون الواحد عمل في النص ساعه دي كبيره من الكبائر كمان يبقى اذا لما نقول ان عرفات بيكفر ذنوب سنتين يبقى ده لها دلاله كبير قوي يا جماعه الدلاله الاولانيه اذا كان ده الصيام بس فما بالك بباقي الاعمال الصالحه يبقى لازم نتحفز لهذا اليوم تحفز عظيم عشان كده السنه اللي فاتت لما اعتكفنا في الجامع ما اعتكفناش من فجر عرفات اعتكفنا من عشاء اليوم اللي قبله عارفين ليه لان قلنا عشان ننام كويس في المسجد ونكون موجودين في نفس المكان اللي هنعبد ربنا فيه على الفجر نكون في قمه الراحه باذن الله سبحانه وتعالى وننطلق في العباده يبقى اذا ما بالك بباقي الاعمال الصالحة الحاجة التانية ان انت عاملة تأمين على الذنوب والمعاصي العرفات اللي بعده ايه قوة اليوم ده اللي يعني انا يا جماعة مش عارف يعني انا لا اذكر الان وانا احدثكم ان انا قرأت حاجة بتكفر ذنوب مقدم انها بتكفر ذنوب مقدم يعني انا ما ما لا اذكر عمل صالح بيكفر الا بقى ما كان من اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني انما ان عمل صالح يكفر ذنوب لسنه قدام ده كلام عجيب جدا وكلام عظيم جدا وفضائل يوم عرفات فعلا يعني صعب انك انت تسمعها في اي حاجه تانية الحاجه الثالثه ان احنا بنتعامل ان الدقيقة بيوم ده احنا بنتعامل في كلام كبير قوي يا جماعة بنتعامل ان الثانية ب 24 دقيقة يعني احنا نتعامل الان يا اخواني في الله ان الثانية بتك... بتكفر مصيبة من مصايبنا وما اكثر ذنوبنا وما اكثر كبائرنا وما اكثر معاصينا يبقى انت قلبك مستني اليوم ده ازاي بقى يبقى انت قلبك ملهوف على اليوم ده ازاي بقى يبقى انت مستنية اليوم ده بلهفة شكلها ايه لما ربنا يرزقنا ويمن علينا بيوم عرفات ونفضل نتضرع الى الله بطلب المغفرة ليه عشان كده يا اخواني افضل الدعاء دعاء عرفات السلف لما كانوا بيقفوا في عرفات ما كانوش بيقفوا كل همهم زي مثلا يوم ما انا حجيت خدت معايا لستة كده بكل الطلبات اللي انا عايزها امراض عايزه تروق وحاجات عايزه تقضى السلف كانوا بيروحوا عندهم طلب واحد العتق من النار والعفو والمغفرة يا رب ويفضلوا بقى يبكم وتسيل الدموع من اجل ايه العتق من النار والعفو والمغفرة يا رب يعني مش من اجل الطلبات الدنيوية ليه لان انت عندك حديث وعندك حديث في غاية الخطورة عن عرفات انه ما من يوم خدوا بالكم يا جماعة ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار يعني رمضان اللي احنا فضلنا نتكلم عن العتق من النار فيه يوم عرفات يعتق اكثر من رمضان ما من يوم من اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة يعني انت عندك فرصة ان رقبتك تعتق من النار لما ال- الملياردير المصري اتهم في قتل ال- الفنانة ال ال يعني اللي هي العربية واتقبض على ال- يعني الرجل اللي, اللي اتهمته المحكمة ده حكم المحكمة يعني الله اعلم بما حدث المهم خد فيها اعدام الملياردير المصري خد اعدام في مقتل واحدة اه، عربية فنانة عربية عرض فدية على اهلها خمسة مليار يعني انا انا مش فاكر الفديه قد ايه دلوقتي يا اخواني يعني نصتها ولكن كانت انا فيما اذكر 5 مليار جنيه تقريبا او 5 مليار دولار 5 مليار دولار عشان يعفو عنه عشان يعتق رقبته من حبل المشنقه يعني انسان مستعد يدفع 5 مليار دولار عشان تعتق رقبته من حبل المشنقه ميزانيه دوله بني ادم مستعد يدفع ميزانيه دوله عشان رقبته تعتق من حبل المشنقه طب انت تدفع ايه عشان رقبتك تعتق من النار انت عارف يعني ايه عتق من النار يعني واحد اتكتب عليه النار بسبب معصيه والله يفك رقبته من سلاسل جهنم يعني ايه عتق رقبه من النار يعني الرقبه دي كانت هتتحط في سلاسل جهنم يعني الرقبه دي كانت تتسلسل يوم القيامه يعني ربنا بيقول ان جهنم كانت مرصاده يعني ايه مرصاده عارفين هيئه الارصاد يعني جهنم دي كان يعني كان كمبيوتر وبيرصد من اول ما المعذبين اللي هيدخلوها بيطلعوا من تحت التراب جهنم رصداهم وهم بيبعثوا وهم في ارض الحشر وهم مش حاسين وهم مرصودين تحت الرصد وتحت التصوير وفي اللحظه المناسبه على الصراط او ساعه العرض او او او يطلع لسان من اللعب ياخدهم من اعناقهم وينزلهم في جهنم يعني انت متخيله ان يعني ايه تعتق رقبتك من النار يعني انسان كان هيحصل له الموقف ده ومش هيحصل له عارف يعني ايه يعتق رقبتك من النار قال تعالى في جيدها حبل من مسد يعني رقبتها يتلف فيها حبل تفضل تطلع وتنزل على جميع دركات جهنم اه اه تعذب بجميع اصناف العذاب يبقى لو ده كتب على واحد يعتق رقبته من النار ان ربنا كتب له هذا الفضل العظيم في هذا اليوم العظيم يبقى ده يوم العتق الاعظم ما من يوم خدوا بالكم لما كنت بكلمكم عن 10 ذي الحجه يا شباب قلت لكم كل احاديث 10 ذي الحجه اولها ما من ما من عمل ازكى عند الله من خير يعمله في عشر اضحى ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام ما من ايام احب اعظم عند الله ولا احب الى الله العمل فينا من هذه الايام فاكثروا فينا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ما من قلنا ان ما من ديت مميزه لاحاديث عشر ذي الحجه شوفوا ده بقى ما من يوم نفس الاسلوب ما تدوريش اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه يبقى ده يوم العتق الاعظم ال- ال- الحاجة بقى يا جماعة ح- عرفات مذكور فيه فضل كما صحح الشيخ الألباني وكما ذكر الشيخ الألباني أنه في صحيح مسلم عرفات مذكور في فضل لا يحدث في تاريخ البشرية إلا في الجنة يعني لما جبت الأحاديث وقعدت أدور عليها لقيت ان هذا الفعل من افعال الله لا يحدث الا في الجنة وذكر يوم عرفة وانه يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء وانه يتجلى تجلي الله سبحانه وتعالى هذا التجلي لم يذكر في الاحاديث الا في موقف تاني وهو يوم المزيد في الجنة يوم عطاءات الله لأهل الجنة يوم يوم الجمعة يوم المزيد لما الله يكشف الحجاب لأهل الجنة وينظر أهل الجنة إلى وجه الله سبحانه وتعالى ويقول لهم الله سألوني يا أهل الجنة فيسألون فيعطيهم الله حتى تنقطع الأماني خلاص ما عادش حد لاقي حاجة يسألها ثم يعطيهم الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 12 انا عايزك تركز معايا يوم المزيد في الجنة يعني الناس هترى فيه الله والله لما يتجلى يعني إيه الله يتجلى يعني هيدي وهيدي وهيدي يعني يوم العطاء يعني يوم الكرم يعني يوم النفحات يعني يوم الفضل العظيم العميم من الله سبحانه وتعالى على عباده لما ربنا بيتجلى في الجنة يعطي اهل الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اليوم ده يا اخوانا يوم عرفات الذي ذكر فيه ان الله يتجلى اليوم ده المفروض يعني انا انا عايز اوصل لنتيجة غير ان احنا نعبد ربنا في عرفات انا عايز اوصل ان يوم عرفات ده لازم يكون يوم تغيير في حياتي وحياتك وحياتك انا عايز اوصل ان يوم عرفات ده لازم يكون يوم فاصل في حياتنا زي ما كان يوم فاصل في حياتنا في اول عرفات في تاريخ البشرية عارف اول عرفات في تاريخ البشرية المذكور في سورة الايه الاعراف قارن ما بين كلمة اعراف وكلمة عرفات وكلمة معرفة الله خدوا بالكم من الالفاظ يا جماعة لان الحاجات دي كلها بتبقى خيوط بتقودنا الى فهم عظيم للالفاظ والنصوص والمعاني و... و... واكتشاف ع... يعني حاجات عظيمة في جوهر الشريعة وفي جوهر ازاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى يبقى في سورة الاعراف ربنا ذكر اول عرفات في تاريخ البشرية قال تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا يبقى اذا ده اول يوم عرفات في تاريخ البشرية لما ربنا اخرج ذرية ادم كلها وسألهم سؤال من ربك السؤال اللي انت هتتسأليه في اول ما تدخل القبر السؤال اللي انت هتتسأله في العرض على الله ربنا سبحانه وتعالى يعني خاطب فطرتك ما الست بربكم قالوا بلى يبقى البشر كلهم شهدوا ليه الفطرة سليمة 100% ان تقولوا يوم القيامة ان كنا عن, عن هذا غافلين يعني يوم القيامة بشر تاني وفي العرض على الله يسألوا نفس السؤال ده تاني بس هتكون فطرة الناس اتغيرت بسبب التلوث بالشهوات والشبهات بسبب التلوث في الدنيا وهيتشاف مين اللي فطرته لسه زي ما هي مين اللي لسه فطرته بتنطق ربي الله ربي الله ربي الله عشان كده السؤال اللي أقرر اقررت عليه يوم عرفات في اول عرفات في تاريخ البشرية ده السؤال اللي انت هتسأليه في القبر من ربك يا ترى فطرتك اتغيرت يا ترى فطرتك اتغيرت عشان كده يوم عرفات هو يوم تجديد العهد مع الله هذا يا اخوانا مش بيقولك في يوم في السنة ملك السعودية بينزل يغسل الكعبة يوم غسيل الكعبة السنوي او ده يوم غسيل القلب السنوي ده يوم غسيل قلوبنا السنوي يوم قلوبنا بتتغسل بمعنى لا اله الا الله وحده عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خير الدعاء يوم عرفة قال وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي يعني ايه خير ما قلت يعني اكتر كلمة هيجيلك خير في حياتك بسببها يعني اكتر كلمة هيصيبك خير في دينك ودنيتك واخرتك بسببها وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ده اليوم اللي هنغسل فيه قلوبنا بالتوحيد يا جماعة ما ينفعش انك تقول انك انت فزت بيوم عرفة لانك عبدت ربنا فيه وتخرجي قلبك متعلق بغيره ما ينفعش انك تقول انك فزت بيوم عرفة وتخرج قلبك مليان شهوات شهوات وشبهات لازم يوم عرفة ده يغسل قلبك لازم يوم عرفة ده يبقى تجديد عهد حقيقي مع الله لازم يوم عرفة ده يبقى تغيير مسار الحياة كلها يوم عرفة تغيير مسار الحياة يوم عرفة يوم تجديد العهد مع الله يوم عرفة ده اليوم اللي, اللي اوعي يبقى كل همتك انك انت تذكر ربنا فيه او كل همتك انك تدعي ربنا فيه يبقى اخوانا من الوقت احنا بنحدد اهدافنا يوم عرفة ايه المشن بتاعتنا يوم عرفة اول هدف لينا يوم عرفة العتق من النار اعتقنا يا رب من النار المغفرة في يوم المغفرة العظمى اللي الصيام بس بيكفر فيه ذنوب سنتين يبقى ده اول مقصد ان احنا نخرج منه صفحة بيضة ان احنا نخرج منه كيوم ولدتنا امهاتنا تاني مقصد من مقاصد يوم عرفة تغيير مسار مستقبلنا في الحياة اوعى اوعى يكون هدفك يوم عرفة والعبادة ده المقصد رقم ثلاثة واربعة المقصد الاول يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب اغفر لنا يا رب كفر عنا سيئاتنا يا رب تصدق ده على قد ما تقدري اعمل اعمال صالحة على قد ما تقدر وتوسل الى الله بين يدي هذه الاعمال ان يغفر لك وان يعتق رقبتك من النار الحاجة التانية يوم تصحيح المسار يا اخوانا ولا نبقى كدابين بقى يا اخوانا نبقى بنكذب على اللي خلقنا اما نيجي يوم عرفات ونقول لا اله الا الله واحده ونخرج من عرفات زينا زي يعني زينا زي ايه إيه، يعني زينا زي ما كنا اكتر ليلتين يا شباب بيوصى فيهم الله في الامه هم اول ليلتين بعد اكبر موسمين عباده الليله اللي بعد ليله القدر ب 72 ساعه اللي بعد رمضان اول ليله في العيد الصغير يعني ال- اللي ما بيشربش مخدرات بيشرب فيها اللي ما بيشربش خمر بيشرب فيها محلات الخمور بتبقى مش ملاحقه من الطوابير اللي قدامها والليله التانية ليله العيد الكبير اللي هي اول ليله بعد لي بعد يوم عرفه يعني عرفه خلصانه اهو عرفه خلصان المغرب قدنا اهو وتبدا الامه في معاصي لا حصر لها وتبدا الامه في مشاكل لا حصر لها وتبدا الامه في كبائر لا حصر لها نص اللي زانهم اول مره زانوا في حياتهم يوم عر... يوم العيد ليله العيد الكبير نص اللي شربوا خمر اول مره شربوا خمر في حياتهم ليله العيد الصغير وليله العيد الكبير يبقى اذا يا اخواني في الله هذا معنى في غاية الخطورة ان ما ينفعش نكذب على اللي خلقنا ما ينفعش الله يتجلى الله يدنو الله يباهي الملائكة الله سبحانه وتعالى يغفر الله يكفر الذنوب الله يعتق الرقاب الله واول ما يخلص الكلام ده يلا على المعصية تاني يا ترى يوم عرفة هيغير في قلبك قد ايه يا ترى يوم عرفة هيغير في حياتك قد ايه يوم عرفة ده يوم التوبة ويوم تجديد التوبة مع الله يوم عرفة ده يوم العهد مع الله اننا لن نخرج منه كما كنا يا رب عايزين نفهم يا جماعة المقصد التالت ليوم عرفة بقى ان احنا نفوز بثواب عرفات الله ان احنا نفوز بثواب العبادة في ذلك اليوم العظيم العميم يبقى اذا من اراد ان يفوز بيوم تجلي الله في الجنة فليفوز بيوم تجلي الله في الدنيا من اراد في رواية تانية يا جماعة ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة مش وإنه يتجلى بقى وإنه لا يدنو وإنه لا يدنو إيه, إيه الكلام ده الكلام ده وراه إيه الكلام ده عايز علماء كبار أوي أوي أوي أوي يشرحوا للأمة يا جماعة الكلام ده عايز يوصل للأمة إيه, ال- إيه العلاقة العظيمة اللي بين ربنا وبين عباده في هذا اليوم ثم يباهي بهم الملائكة الانسان بيتباهى بافخم ثوب عنده بيتباهى باغلى آه، آه، حاجة بيملكها لما ربنا يباهي بيك انت الملائكة لما ربنا يباهي بيك انت الملائكة لما ربنا يباهي بينا الملائكة معناها اللي بيعبدوا ربنا في اليوم ده غاليين عند ربنا قد ايه اللي بيقصدوا وجه الله في اليوم ده غاليين عند ربنا سبحانه وتعالى قد ايه عشان كده يوم عرفة فيه خصائص لم تذكر في اي يوم اخر في الدنيا من ضمن الخصائص حديث النبي عليه الصلاة والسلام اليوم المشهود يوم عرفة في قول الله سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود اليوم المشهود يوم عرفة طب الوقت يا جماعة المعنى ده ما يعديش ما يعديش ليه لان ربنا بيقول في سورة هود عن يوم القيامة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يعني لم يوصف بكلمة مشهود الا يوم القيامة ليه لان ملائكة السماوات السبعة تشهده فتخيل انت بقى يوم عرفة ده بتشهده ملائكة قد ايه يعني يوم القيامة مشهود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ملائكة السماوات السبعة بتشهد طيب يعني يعني انت انت متخيل بقى يوم عرفة ده ملائكة قد ايه بتشهده ملائكة قد ايه بتشهد عبادة العابدين فيه وتبتل المتبتلين فيه وتوسل المتوسلين فيه هذا يوم عظيم هذا يوم خصه الله بالتجلي هذا يوم خصه الله بالدنيا وخد بالك يا اخوانا لما بنقول التجلي يعني ايه التجلي طب ما ربنا بيتنازل كل ليله في الثلث الاخير من الليل صح ولا لا طب ما ربنا بيطلع في ليله النصف من شعبان يطلع الى اهل الارض فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم ايه الفرق بين تجلي الله واطلاع الله وتنزل الله دول ثلاث افعالهم ايه الفرق ما بين هذه الافعال وبعضها ال ال التنزل ده ولله المثل الاعلى انت عارف يعني حد حبيبك بيغرق فانت فانت رايح تغيثه ربنا بيتنزل ليغيث الناس من ذنوبهم ليغيث الناس من الكربات والابتلاءات ليغيث الناس من السحر والحسد الله بيتنزل ليغيث الناس من شياطين الانس والجن يبقى التنزل ده اغاثة من الله لعباده اغاثة يومية للمستغيثين برب الارباب سبحانه وتعالى طيب امال الاطلاع الاطلاع ده ولا المثل الاعلى زي مفتش نازل يطلع بيطلع على الموظفين ويشوف مين اللي يستحق ترقية مين اللي يستحق علاوة مين اللي ياخد خصم مين مين مين ولله المثل الاعلى ده في معنى الرقابة الرقابة على البشر آه انما التجلي ده في معنى الكرم ده في معنى العطاء ده في معنى النفحات لما الله يتجلى بقى سبحان من اذا تولى تجلى سبحان من اذا تولى تجلى هنعرف بقى يوميها كرم ربنا قد ايه يعني هنعرف وقتها يعني ربنا سبحانه وتعالى مجيب قد ايه كريم قد ايه كبير قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ولي حميد قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بر تواب عفو رؤوف قد ايه هنعرف وقتها ربنا ذو الاكرام قد ايه سبحانه وتعالى يبقى ده يعني بر يبقى يوم عرفه يوم التجلي يوم عرفه يوم الدنو يوم عرفه يوم المباهاه الله يباهي بعباده الملائكه يوم عرفه يوم العتق الاعظم من النار يوم عرفه يوم تكفير السيئات وتكفير الكوارث الثانية بكارثة يوم عرفة اليوم المشهود يوم تنزل الملائكة يوم عرفة يوم تجديد العهد مع الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ان تقولوا قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن, عن هذا غافلين يبقى ربنا ذكر في هذه الاية البداية والنهاية ذكر اول يوم عرفات وذكر النهاية يوم القيامة في البداية دي كانت فطرتك ودي كانت فطرتك في يوم من الايام يا ترى فطرتك الوقت بقى شكلها ايه يا ترى فطرتك الوقت بقى شكلها ايه يا جماعة انتوا عارفين احنا جايين الدنيا دي نعمل ايه انتوا عارفين لو واحد اداك عربية زيرو يعني حاجة بالسلوفان اللي عليها وبعد خمس سنين جه ياخدها منك فالقاك مكسرها ومدشدشها والكاوتش بايظ والدنيا بايظه وكل حاجة بره وجوه بايظه في العربية فيقول لك ايه ده دي العربية اللي اديتها لك دي الامانة او بالظبط كده ربنا اداكي فطرة مليانة حب لله مليانة شوق الى الله مليانة طهارة مليانة سعادة مليانة فرح بالله ويوم القيامة هتعرض فطرتك دي تاني على ربنا هي زي العربية اللي لسه بالسلوفان اللي عليها لسه الفطرة سليمة ولا العربية اللي اتدشدشت اتخبطت ولا باظت يا جماعة عايزين عشان كده اذ جاء ربه بقلب سليم يعني ايه لما يكون في كرسي سليم يعني بلا خدش بقلب سليم قلب زي ما ربنا خلقه قلب ما اتغيرش الشهوات والشبهات ما حفرتش فيه ما بوظتش فيه ما شوهتش فيه هنقدر يا جماعة ان المعاني والاسرار اللي سكنت قلوب الصالحين يوم عرفات تسكن في قلوبنا يوم عرفات الناس اللي بكت عشان ربنا يعتق رقبها من النار متوقع هتخرج ليلة العيد هتعمل ايه متوقع تخرج في العيد هتعمل ايه متوقع تخرج بعد كده هتعمل ايه يعني إيه إيه يعني في نقطة انا كنت عايز اعلق عليها يعني كثير من الاخوة يقول لك ايه يقول لك العيد الكبير ده يوم واحد بس يا عم جبت الكلام ده منين يقول لك يا عم ده مش عارف مين هم اللي مخلينه 3 4 ايام عشان يدوا للناس اجازات حديث عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام عيدنا اهل الاسلام دي ايام عيد يا جماعه دي ايام عيد عيد فرح بطاعه ربنا سبحانه وتعالى فرح بمقامنا عند الله سبحانه وتعالى فرح بال... بالنقله اللي هتحصل في حياتك في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى اليوم اللي انت هتدفعي تمن تكفير سيئاتك مقدم فيه اه اه اليوم ده احنا بنعمل restart يا جماعة restart في فطرتنا و restart في العهد مع الله سبحانه وتعالى اه يعني صاحبي اللي كانت زوجته اصيبت بالعمى اصيبت بالعمى وسبحان الله وقال لي الموقف ده مرة انا في كرب كده فقام حكي لي عشان يفرج عني يعني في الكرب اللي انا كنت فيه وقتها اصيبت بالعمى والدكاتره قالوا امراض خطيره مناعيه وخلاص بقى بتموت وخلاص ما عادتش هتخلف تاني سبحان الله فبيقول لما توسل الى الله واحد دكتور قال له اه اه خلي زوجتك تحمل ان ربنا اذن قال له ازاي قال له الحمل بيعمل restart لجهاز المناعه بيعمل له restart بيبدا من الصفر تاني زوجته حملت راقت من المرض العمى راح في عينيها الاثنين خلفت ثلاث اربع اولاد من يومها لحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي بفضل الله سبحانه وتعالى وكانت معجزه من الله بسبب التوجه الى الله هو يوم عرفات يا جماعه زي ما الحمل بيعمل restart في جهاز المناعه هو يوم عرفات ده بيعمل restart في فطرتك و restart في قلبك الوقت ده كلام تفتيحي عن اليوم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى الملائكة بعباده عرفتوا ليه يا جماعة يعني كبار من كبار يعني من من الصحابة الكبار العظماء وكبار من كبار العلماء أي يعني قالوا موضوع التعريف بالأمصار يعني ايه التعريف بالأمصار يعني اللي زينا كده اللي معرفوش يروحوا يحجهم آه، يا رب ر- ربنا يرزقنا الحج ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى يعني الطيارات بيد ربنا والتأشيرات بيد ربنا والسعودية وأبواب السعودية بيد ربنا وظننا في الله سبحانه وتعالى ان ربنا قادر على كل شيء يعني وكلنا واقفين على باب كرمه سبحانه وتعالى يعني سبحان من اذا تولى تجلى والله يا اخواني سبحان من اذا تولى تجلى ال- ال- المقصد ان يعني اتكلمنا دلوقتي عرفنا ليه يا جماعه العلماء قالوا التعريف بالامصار ان احنا ننزل نعتكف يوم عرفات لان يعني اللي يقرا الحاجات دي يقول يا رب يا رب مين ال 3 4 مليون بس يا رب اللي اللي واقفين على جبل عرفات ما اقدرش ما اقدرش اقف اتفرج عليهم يجي لي صبحه صدران واتفرج عليهم في التلفزيون يا رب طب حاجه يا رب زيهم يا رب انتوا عارفين لما النبي قال 70000 يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب فالصحابه يعني يا رسول الله يعني فربنا قال له مع كل واحد منهم 70000 كمان بلا حساب ولا عذاب فيمكن ربنا يعني مع كل واحد من اهل عرفات ربنا سبحانه وتعالى يدي كمان سبعين الف ينالوا نفس الفضل ما نعرفش يا جماعة ما نعرفش كرم ربنا سبحانه وتعالى زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال يوم عرفة كثر خير الله وطاب كثر خير الله وطاب طيب دلوقتي ان شاء الله باذن الله احنا عايزين ايه اول حاجة عايزين نقوم النت كله في قضية يوم عرفات عايزين نقوم كو... يعني برضه يا اخواني يعني انا عايز ايه يعني اخواننا الغافلين على شبكة النت واخواتنا الغافلات على راسنا من فوق بنناديهم بس انا مش عايز دعايتنا وجولاتنا تقتصر على برضه الملتزمين والملتزمات بس الابعاد عن الجهد الديني والابعاد عن قضيه التربية عايزين نخترق للشباب يا جماعة عايزين نوصل للشباب الغير ملتزم وللفتيات الغير ملتزمات عايزين نوصل لهم نوصل لهم ازاي هي دي البطولة بقى هو ده الفتح ده الله اعلم ربنا يجيب الفتح على ايد مين فيكم الله اعلم الله اعلم ربنا سبحانه وتعالى هيفتح قلب مين لمين منكم يبقى اذا يا اخواني في الله احنا عايزين نفهم الناس يعني إيه عرفات انا مش عايزك بس تشير مثلا مقطع من المقاطع مثلا على هذا الدرس او على اي حاجة في عرفات انا مش عايزك بس مش عايزك تشير تلخيص لمثلا لدرس او حاجة عن عرفات انا عايزكم تتكلموا يا جماعة انا عايزكم تقولوا للناس عرفات ليس مجرد يوم نعبد فيه الله عرفات ليس مجرد يوم بيكفر ذنوب سنتين يا جماعة عرفات ده نقلة في حياتنا عرفات ده اعظم يوم نقلة في حياتنا طبعا اللي اعظم منه يوم العيد اللي هو اليوم العاشر عرفات ده وطبعا على خلاف بين العلماء في علماء قالوا كده وعلماء قالوا كده عرفات ده نقله في حياتنا عرفات ده عايزينه يبقى نقله في حياتنا ونقله في حياه الامه كلها عايزين نكافح السنه دي يا اخواني ان منظر ليله العيد ما يبقاش زي كل مره حرام يا جماعه حرام نسلم الامه تسليم اهالي الابليس كل ليله عيد ده الواحد يا اخواني قال طب نلغي العيد عشان اللي بيحصل ليله العيد حرام ان ابليس يدينا صفعة على وجوهنا كل ليلة عيد بعد كل موسم طاعة ابليس يخرج يوم عرفة ما رؤي اضحر ولا احقر منه يوم عرفة ليه شاء عمره ضاع الناس كلها بيغفر ليه وشاء عمره ضاع يقوم يجي ليلة العيد يعوض كل اللي فاته حرام يا جماعة عايزين نقاتل عشان نفهم الناس قيمة عرفات وانه مش مجرد يوم بيتصام اي شاب واي فتاة بيقوموا صايمين وخلاص وبعد كده يعملوا اللي هم عايزينه ليله العيد لا ده يوم عرفات ده يوم محوري في حياتنا وده اليوم اللي اخذ الله علينا العهد فيه فدي ذكرى تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى يبقى النقطه الاولانيه جولات عشان عرفات جولات عرفات جولات عرفات يبقى الجولات بتاعت يوم عرفات ديت احنا عايزين الثلاث ايام الجايين دول نشتغل على المعنى ده بقى نشتغل عليه بكل قوتنا يا جماعة احنا فريق واحد وقلت لكم هذا الكلام قلت لكم الدرس ده بالنسبة لي ليس مجرد درس انتوا فريق يعني يعني يعني انا داخل الدرس ده مش بدي درس وبروح وادخل انام في, في, في بيتي انا بدي الدرس ده بروح ان احنا بنتك- بنكون فريق هننزل مع بعض لملايين الشباب المصريين والعرب والمسلمين في العالم كله وبعد كده لغير المسلمين وغير المسلمات باذن الله عشان ندعوهم الى الله يعني انت مشروع داعيه يعني انت مشروع داعيه يعني احنا دلوقتي يا جماعه بنجتمع عشان ربنا ينفع بينا الامه عشان ربنا ينشر بينا الهدايه في الامه كلها إيه إيه لما هنبدا نركز على عرفات ان شاء الله هنكون احنا اول الفائزين بيه يبقى اذا الجولات بتاعت عرفات ده رقم واحد لا ده رقم اتنين امال ايه رقم واحد رقم واحد تجهزك انت لعرفات تجهزك انت لهذا اليوم انت جهزتي قعدت تقولي الثلاث ايام الجايين انا عايزك تعيش بقى مع لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشان تقدر انك انت تعيش معاه يوم عرفات ما تجيش تتصرم انك ما انتش عارف تكررها ما هو يوم عرفات احنا مثلا نص ساعه قاعدين نهلل ونص ساعه ندعي نص ساعه نهلل ونص ساعه ندعي هكذا ترتيب اليوم مثلا يعني يبقى اذا انت استعديت لعرفات استعديت بقلبيا ليه استعديت لان اليوم ده طلب العتق من النار ولا الطلب ده ما هوش مأثر في قلبك اصلا استعديت انك تتلهافي على باب الملك يوميها بطلب العفو يبقى رقم واحد يا جماعة انت قبل ما تشيري للناس حاجات عن عرفات انت سمعت عن عرفات انت سمعت عن عرفات انت تجهز انت سألت الله ان يبلغك عرفات وان وان يفتح عليك في العبادة فيه ده رقم واحد رقم اتنين الدعوة الى الله جهد استنقاذ شباب الامة على النت من خلال تفهمهم ما هو عرفات الحاجة التالتة ان يوم الجمعة الجاي ان شاء الله باذن الله اللي هو يوم عرفات هنبقى في مسجد الجماعة الشرعية في المنصورة من الفجر للمغرب باذن الله سبحانه وتعالى هنبقى موجودين في المسجد باذن الله وبعد الفطار هندي كلمة بقى سريعة عن ماذا بعد العشر ما احنا خلصنا طب هنكمل هنعمل ايه باذن الله سبحانه وتعالى يوم عرفات يوم ممتلئ بالبرامج طبعا ان شاء الله يعني غالبا هيكون معظم اليوم بس مباشر على النت من معانا من خلال المسجد يبقى انتوا هتبقوا شركاء لينا في البرنامج بتاعنا في عرفات باذن الله سبحانه وتعالى هتبقوا شركاء لينا في هذا البرنامج اه اه زي ما انتوا شركاء لينا في درس الفجر ودرس العصر كل يوم يا ترى مين فيكم بقى حفظ سوره الحج وبيحفظها معانا مين فيكم متابع معانا يا اخوانا ان شاء الله غالبا برضه هنحاول نعمل اه مسابقه في حفظ حصن المسلم تبع درس العصر بقى ان شاء الله انتوا هتبقوا شركاء لينا معا معانا في هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى فهتبقوا مشاركين لينا يوم الجمعة اللي يقدر منكم واللي تقدر منكم ان هم ييجوا معانا في المسجد لحد دلوقتي بفضل الله جاهز حوالي 1200 وجبة لحد دلوقتي يوم عرفات 1200 وجبة والاخوة بتتشاكل مين اللي يدفع ثمن الافطار بتاع يوم عرفات وانا طبعا قلت لهم ان شاء الله ان رزقت ثمن عقيقة الاخ خالد باذن الله هنلغي كل الافطارات دي انانية بقى مش انانية هي كده يا اما اروح اشوف لي مسجد تاني اعمل فيه العقيقة فيعني سبحان الله من كرم ربنا إيه اللهم لك الحمد ان بنت الاولى مريم لما رزقتها ما كانش يعني ايه ما كنتش قادر اعملها عقيقه بنت الثانيه ساره كان نفس الموضوع إيه إيه بنت الثالثه يمنى بقى يعني ربنا رزقني معاها فعملت للثلاثه يعني بنت يمنى رزقتها قبل العشر من ذي الحجه تقريبا او رزقتها في العشر من ذي الحجه اللي هو 10 ذي الحجه اللي عملت فيهم سلسله فرسان العشر اللي رزقت فيها سلسله فرسان العشر بفضل الله وهي عندي يعني غاليه زي يومنا بالظبط ان لم تكن اغلى كمان الواحد بيحتسب بس بناته انهم يبقوا دعايات الى الله ان شاء الله إيه إيه ربنا رزقني مال في هذا الوقت عملت العقيقه بتاعت الثلاثه يوم عرفات في هذه السنه فالواحد كان يتمنى انه يعمل عقيقه الاخ خالد وام عرفات ولكن يعني ايه مش عارف والله يعني يعني الله اعلم بقى نقدر ولا مش هنقدر ان شاء الله المقصد ان يوم الجمعه هنبقى في الجماعه الشرعيه يا ريت تشرفونا باذن الله تبقى فرصه جميله بفرح اول ما اشوف حد من اهل النت موجود معنا في المسجد إيه إيه وان شاء الله برضو يقينا هيبقى في برنامج إيه على الغرفه الصوتيه غرفه الهدايه لهذا اليوم من اوله لاخره ان شاء الله باذن الله طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اقول ايه برضو اخواننا واخواتنا اللي شاركم في بنك الدعوه في بنك الدعوه او بنك الجولات طبعا لازم اللي شاركوا مشاركات ايجابيه وفعاله لازم نقول لهم جزاكم الله خيرا وجزاكن الله خيرا طبعا في اربعه دول اكتر او اهم اربع مشاركات في تكوين بنك الدعوه قلنا بنك الدعوه ده ايه احنا بننزل جولات قبل درس الجمعه وقبل درس الاثنين بننزل جولات على النت فكره من الافكار والله فاتحه يا جماعه والله ممكن كلنا وموقع الطريق الى الله كله ندخل الجنه بسبب الفكره دي بسبب ان خرج من هذا الموقع هذه الفكره المباركه وهذا النور اللي بينور النت كله باذن الله الله سبحانه وتعالى وما انتوش عارفين ربنا يفتح بسبب قد ايه والله يا جماعه ما انتوا عارفين انا بقابل الفتره اللي فاتت ده بالذات من اول حمله ضوء طعم السعاده بقابل ناس لم اكن اتخيل في الحياه ان دول يدخلوا مسجد او ان دول يروحوا درس او ان دول يفكروا في الالتزام فضل ومنه لو بيجي رسائل على النت او على ال... على الفيس Messenger يعني يا اخواني فعلا بفضل ومنه الله انتوا عملتوا حاجه بفضل الله انتوا عملتوا شيء يعني اوعوا تستقلوا باللي انتوا عملتوه انتوا في ناس تابت الى الله بسببكم وكانوا ابعد ما يكونوا فكملوا الجهد بتاعكم كملوا الجهد بتاعكم موقع الطريق الى الله عامل زي يا عيني السعوديه قبل ما يكتشفوا البترول فيها ابار بلد عايمه على ابار بترول والناس مش عارفه عنها حاجه موقع مليان حملات ومليان دروس ومليان مواد للهدايه مهوله مهوله وسبحان الله العظيم وفي النهايه ان لله وانا راجعون الشباب قاعد على النت مش عارف اي حاجه عن الكلام ده بنك الدعوه بقى او بنك الجولات كانت فكرته ايه ان موقع طريق الى الله مليان مقاطع مونتاج وما- دينيه ومليان تصميمات ومليان تلخيصات ومليان حاجات دينيه جامده جدا ولكن آه نيجي نقول 10 ذي الحجه تلاقي محطوط لك 1000 تصميم قدامك يا عم مش كلهم اقوياء معظمهم مش قوي اصلا قال لا طب نعمل ايه يبقى انتوا بقى هتقوموا بهذا المجهود انتوا فريق المونتاج وفريق التصميم وفريق التلخيص والتفريغ ان شاء الله باذن الله وانتم انتوا الابطال الاقوياء في هذه المعركه انتوا اللي بتشغلونا كلنا باذن الله انتم تبداوا تنقوا اقوى مقاطع مرت عليكم في الموضوع اللي هنتكلم فيه اه وقلت لكم ان اي حاجه عن التوبه او عن الله والدار الاخره اللي يلاقيها منكم يجيبها سواء تتعلق بموضوع الدرس الجاي او لا تتعلق بيه زائد هنقول مثلا ان الدرس الجاي مثلا الاثنين اللي بعد العيد هيبقى عن سعار الشهوه مثلا افتحي قلبك وافتح لي قلبك مشاكل آه، سعار الشهوات يعني مشاكل خطيره جدا قضيه معاصي السر وقضيه الشهوات وقضيه يعني يعني مشكله خطيره جدا مثلا يبقى انتوا هتجيبوا اقوى مقاطع عن آه، مساله الشهوات عن مساله العاده السريه عن مساله الاختلاط عن مساله العلاقه بين الولد والبنت عن مساله علاقات الحب المحرمه عن عن عن, عن. قاعدين نجري كام ده زائد اي حاجه عن التوبه وعن الله والدار الاخره آه، اقوى مشاركات آه، كانت موجوده في الدرس بتاع وما ادراك ما عرفات كانت آه، آه، ام يوسف ربنا يحفظها آه، آه، جيجي كمال ربنا يبارك فيها وبيتي مارتير بي تي مارتير أنا- بي تقيله تي مارتير انا يعني انا مش فاهم يعني ايه بس هي طبعا هي حاجه كويسه يعني هي طبعا ان شاء الله حاجه جميله إيه إيه يعني ايه إيه مش عارف بس هي بيتي مارتير إيه يعني يا ريت برضو اختنا تعرفنا معناها ايه عشان نبقى برضو ايه يعني يعني فاهمين الدنيا ماشيه ازاي وهي اخت لها مشاركات ايجابيه ربنا يحفظها ويبارك فيها وتعرفنا برضو ننطقها ازاي لان لو حد مش عارف ينطق اسمها انا ازعل إيه يعني شهيدة اه ما شاء الله ده الدكتور محمد بيقول يعني شهيدة طب يا رب ارزقنا الشهادة يا رب وجيجي كمال وام يوسف ودر بنقابي ودر بنقابي ربنا يبارك فيهم ويحفظهم دول كانوا يعني اللي يستحقوا التكريم هذا الاسبوع في المشاركة في مشروع بنك الدعوة مشروعكم مشروعكم يا جماعة المشروع ده هيبقى بعد كده سيديهات وهننزل بجولات في كل مكان وفي كل ال... ال... يعني في كل حتة في الدنيا وممكن ناس في الست قارات ينزلوا جولات بالحاجات اللي انتوا هتحددوها في بنك الدعوة دي فهذا مشروع خطير وعظيم ان احنا ننقي اقوى مواد القنابل اللي نعمل بيها الايه اللي نشيرها ونعمل بيها الجولات بتاعتنا على النت وفي الارض خلاص اه اه ان شاء الله باذن الله مسألة بقى ايه بنك الدعوة لأول اتنين بعد العيد ان شاء الله يوم 13 عشرة يعني الاتنين الجاي يبقى العيد فيبقى مفيش درس فيه ان شاء الله بإذن الله غالبا يعني غالبا إيه الاتنين اللي بعده بقى بإذن الله سبحانه وتعالى إيه هنتكلم عن ايه يعني انا مش هقول لكم لسه هنتكلم عن ايه ليه لان إيه يعني انا بفكر يعني بالذات بقى بعد برنامج شبابيك على ال- على قناة الرحمة يعني انا مش عارف انتوا متابعين برنامج شبابيك ولا لا على قناة الرحمة هي كانت محاولة برنامج شبابيك ده 10 حلقات كانت محاولة يا جماعة ان احنا ننزل للشباب بشكل تاني كانت معانا اول ثلاث حلقات بس مصورهم في الاستوديو السبع حلقات الباقيين مصورينهم في الجيم مصورينهم في في سفينة من السفن مصورينهم مصورينهم يعني كانت بتبقى الناس ماليه السفينه حوالينا حتى لو الكاميرا ما جابتش كده لان كان ممكن يكون اصلا معظم اللي قاعدين متبرجات اصلا فما ينفعش ان الكاميرا تجيبهم اصلا ف... فيعني يعني ايه يعني اول مرة يا جماعة نحاول ننزل الواقع اول مرة انتوا عارفين ان خط الواتس اللي احنا عاملينه اللي هو كان اسمه خط دين ديليفري غيرناه بقى اسمه خط بين الناس بين الناس ليه انا الاسم ده انا بحبه اصلا بين الناس انا هي دي فكرة خط الواتس اصلا احنا هننزل لكم يا جماعة احنا جايين لكم احنا بينكم احنا معاكم مش هنسيبكم باذن الله سبحانه وتعالى فكذلك كانت هدف سلسلة شبابيك كده ان الدعاة والاخوة والاخوات قافلين على نفسهم البيت بتاعهم وقافلين الشبابيك والشباب قاعدين في مراسي وسيدي عبد الرحمن والساحل الشمالي وشرم قافلين على نفسهم شبابيك طب ما تيجي نفتح شب- شبابيك في قلوبنا لبعض طب ما تفتح شباك في قلبك لنور الله طب ما تفتح شباك في قلبك لنور الله والنور حب الله واحنا هنفتح شبابيكنا عليكم فاحنا كنا بنفتح شباك نفتح شباك في الجيم نفتح شباك لناس قاعده في سفينه ننزل لهم ونتكلم معاهم رغم المعاصي والمنكرات الفادحه اللي كانت بتبقى موجوده في المكان انما هننزل والخطه اللي جايه ان شاء الله ان اتعمل شبابيك نمره 2 باذن الله ان احنا هننزل ديسكو وهننزل ملاهي وهننزل قهاوي باذن الله سبحانه وتعالى هننزل في كل مكان هو احنا هو هو, هو القضيه قضيه ان انا لازم انزل للناس انا لازم اوصل كلمة الله للناس قووا شخصيتكم وتجرأهم انتم جزء اساسي في هذا المشروع المشروع ده ان نجح باذن الله وبفتح الله ربنا يجعلكم انتوا سبب فيه لازم تدعموا هذا الامر من خلال الجولات بتاعتكم تبقى قوية جدا من خلال بنك الدعوة يبقى قوي وقبل كل ده ان انت نفسك تتربى وانت نفسك تتربى امال احنا عاملين الورش ليه امال الورش الايمانيه عاملينها ليه والورش ان شاء الله بعد العيد يا جماعه هيبقى ليها منهج بقى ان شاء الله هيبقى كل واحد وكل واحده بيلتحقوا بورش هيبقى في منهج واحنا مخططين ان شاء الله ان يبقى في كمان يعني امتحانات هيبقى في تواصل تربوي حقيقي بيننا وبين بعض باذن الله سبحانه وتعالى يبقى اذا شدوا حيلكم ربنا يعينكم عدى خمس ايام ونحن في اليوم السادس الان في عشر ذي الحجه عايزين نشد حيلنا ان شاء الله يا جماعه ونجتهد اه اه يلا يا جماعه بقى يلا يا جماعه بقى شدوا حيلكم ان شاء الله اخونا ابو حفص آآ آآ اخونا محمد مرسي ربنا يحفظه آآ اخي الحبيب يعني عامل سلسله طلقات التغيير في ايام العشر او طلقات العرش العشر اللي هو الورش الايمانيه للاخوه يعني انا مش عارف الاخوه يعني هل هي مش عارفه ولا مكبره ولا ايه حبيب قلبي ادخل استفاد حبيبي ادخل استفاد يعني ادخل است... ادخل استفاد يعني النهارده كنا وانا بفطر معاه اه كنا بنفطر مع بعض يعني النهارده في فطار في مع خاصه اخواني بقى مع اقرب اخواني ليا في الدنيا كده كنا قاعدين مع بعض بنفطر في المسجد فبتكلم معاه عن فكره ايه طلقات العشر فسالته عنها فقال لي قصه سيدنا ابراهيم وتضحيات سيدنا ابراهيم وبطولات سيدنا ابراهيم حاجه مهمه قوي يا جماعه ومعنى تربوي عميق جدا ليه اخواننا ما يحضروش باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم اه بعض اخواننا اخواننا واخواتنا آآ آآ بعدين اسئلة يعني الحائض ويوم عرفات ما احنا قلنا عادي يعني انت ذكر الله ملوش دعوة بالحيض ولا بالنفاس ولا باي حاجة يعني اوعي الشيطان يسول لك ان ده معناه انك ما تعبديش ربنا برضو الاخت اللي بتقول انا مرضت هقدر اعوض اميرة امين هقدر اعوض الايام اللي, اللي جاية ولا اتحرمت ثواب ومين قالك انك اتحرمتي ما هو زي ما ثواب العمل الصالح في العشر بيضاعف ثواب المرض في العشر بيضاعف مين قالك ان ذنوبك كلها ما اتكفرتش في الايام اللي فاتت دي في المرض قومي وان شاء الله تعوضي وتسبقي كمان باذن الله سبحانه وتعالى آآ آآ ما الافضل في العشر القرآن ام الذكر المطلق القرآن هو افضل الذكر القرآن هو افضل الذكر فانت ما ما تفضليش ما بين الاثنين اجتهدي في القرآن واجتهدي في الذكر الاثنين ان شاء الله باذن الله وان كان طبعا الذكر المطلق في العشر له مقام خاص جدا فيعني مش عايزين نضيعه باذن الله سبحانه وتعالى هل من لم يستطع صيام يوم عرفه يقضيه فيما بعده يعني الحاجة اللي بتقضى هي من النوافل يعني مش من الفرائض هي الحاجة الرطبة هي الحاجة الرطبة انما هل نقول ان اللي يقضيه بعده ياخد ثوابه اعتقد يعني للأسف يعني ايه مش كده انما من لم يستطع يعني من لم يستطع يعني واحدة حائض مثلا يعني انت نيتك تاخدي بس ثواب بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يعني لو ده قصدك بمن لم يستطع او مريضة مثلا نيتك تاخدي بس ثواب بإذن الله سبحانه وتعالى هل يوم زوجة مسلمة اسم جميل هل يوم عرفة يبدأ من الفجر ام من المغرب يوم الخميس لا بيبدأ من الفجر و يعني النبي عليه الصلاة والسلام من بعد الظهر رفع ايديه بالدعاء ما نزلهاش غير قبيل المغرب يبقى اذا العشي بالذات اعظم فضل في عرفة العشي يعني من الظهر للمغرب ويوم عرفة يبدأ من الفجر الى المغرب هل ينفع ننوي الاضحية الان لا للأسف الاضحية بتبدأ من العشر من قبل العشر عشان ممنوع اخذ من من الشعر والاظافر عشان ممنوع الاخذ من الشعر والاظافر هل يمكن ان ادعو الله عند هذا اليوم ان يتقبل مني اعمالي هذا اليوم ام هذا يعد سوء ظن في الله يعني ايه هل يمكن ان ادعو الله عند فطر هذا اليوم ان يتقبل الله مني اعمال هذا اليوم يا رب تقبل ام هذا سوء ظن بالله لا ازاي لا ده مش سوء ظن بالله يعني قصدك ان الظن بالله ان هو يقينا تقبل لا ازاي المؤمنين يجب ان تنكسر قلوبهم لا ده انا لسه محضر لكم مفاجاه يا جماعه بس في كلمه ماذا بعد العشر في قول الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله آه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله يعني هنشرح الآية دي إن شاء الله بإذن الله في ماذا بعد العشر وهنبين إن لا ده أنت المفروض قلبك يخرج منكسر مش تخرجي وأنت حاسة إنك أنت خلصت اللي عليك لا لا أبدا ده احنا بنخرج لم نزداد بالعبادة إلا انكسار على انكسار ربنا يسددكم يا شباب ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم موعدنا يوم عرفات بإذن الله شدوا حيلكم أنت الأول وأنت الأول طبقك للكلام ده الأول وبعد كده كده يعني اقلبوا الدنيا في الدعوة الى الله ربنا يحفظكم بحفظه ربنا يسددكم ربنا يؤلف بين قلوبكم على طاعته وابتغاء مرضاته ربنا يفرج كرباتكم ويزيل الهم والغم عنكم ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا يا رب اللهم امين يا رب ربنا يبلغنا عرفات ويعني يجعله خير يوم مر علينا في حياتنا ويعتق رقابنا فيه من النار ويكفر عنا سيئاتنا فيه ويعفو عنا يا رب اللهم امين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا لنصرة دينه في الارض انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك